ما ندمتي نسيتي هوايا ما ندمتي وبسأل بسأل عليكي بسأل بسأل عليكي كان الهوى مرسوم بفرحة قلوب وعيون والطريق لقى وحنان كان الهوى أنغام يشفي جروح وآلام ويداوي غدر زمان كان الهوى مرسوم بفرحة قلوب وعيون وطريق لقى وحنان كان الهوى أنغام يشفي جروح وآلام ويداوي غدر زمان ما بين نعيم وجنته دوبنا عمره وراحته ما بين نعيم وجنته دبنا عمره وراحته على نور لقانا شمعته غارت ياما من نور عينيكي على نور لقانا شمعته غارت ياما من نور عينيكي راح اللي كان ويا الزمان راح اللي كان ويا الزمان نسيتي هوايا ما ندمتي نسيتي هوايا ما ندمتي وبسأل بسأل عليكي بسأل بسأل عليكي
قدام عينيكي ضاعت القلوب تفني
يا هجر وأسى وحب اتنسى يا هجر وأسى وحب اتنسى أيوة اتنسى أيوة النسى نسى يا أمان يا أمال بنتها وشو عدتها تنور لي سكة لقاكي يا هجر وأسى وحب اتنسى أيوة اتنسى منذ جفاك يا أمال بنتها مش مهدتها تنور لي سكة لقاكي يا هجر وأسى وحب اتنسى أيوة اتنسى مثل جفاكي يا كل ما تمنيت وبنيت يا بدر في نوره يا ما غنيت يا كل ما تمنيت وبنيت يا بدر في نوره يا ما غنيت ما بقاش في قلبي غير يا ريت انساني شوقي وانساكي ما بقاش في قلبي غير يا ريت انساني شوقي وانساكي راح اللي كان ويا الزمان راح اللي كان ويا الزمان نسيتي هوايا ما ندمتي نسيتي هوايا ما ندمتي وبسأل بسأل عليكي بسأل بسأل عليكي
وعيني ديا وعيني ديا وعمري كله هيرضى عليا عيني ديا وعيني ديا وعمري كله هيرضى عليا ده هنايا فرحي ومنايا ده هدايا فرحي وهدايا ده هنايا فرحي ومنايا ده هدايا فرحي وهدايا وعمري كله يبقى شوية خد عيني ديا وعيني ديا وعيني ديا وعيني ديا وعيني ديا وعمري كله هيرضى عليا وعيني ديا وعيني ديا وعمري كله هيرضى عليا يا حبيب عليك شغلوني خدوا عقلي وروحي منك شغلوني البال وفتوني حيرة ما سألوش عني يا حبيب عليك شغلوني خدوا عقلي وروحي مني شغلوني البال وفتوني حيرة ما سألوش عني خف دمك يا جميل تشفي قلبي العليل
في دمك يا جميل مشي قلبي العليل شفت دمك يا جميل تشفي قلبي في العليل دمك يا جميل مشي قلبي العليل مسحن عليا وميل وخفت تقلي شوية خد عيني ديا وعيني ديا وعيني ديا وعيني ديا وعيني ديا وعمري كله هيرضى عليا وعيني ديا وعيني ديا وعمري كله هيرضى عليا أنا دايما بستناك في الرايحة وفي الجاية نصية ومش شباك وتفوت ولا تسأل فيا أنا دايما بستناك في الرايحة وفي الجاية على نصية ومش شباك وتفوت ولا تسأل فيا من نار قلبي سلم لما تعدي ولا تسلم من نار من نار قلبي يتألم لما تعدي ولا تسلم ارحم يا جميل واتكلم لما تسلم رد عليا ارحم يا جميل اتكلم لما تسلم رد عليا خد عيني ديا وعيني ديا وعيني ديا كل يوم بتفوت علينا وانت معدي ما تسألش شمت العيدة فينا ليه يا قاسي ما ترحمش كل يوم بتفوت علينا وانت معدي ما تسألش شمت العيدة فينا ليه يا روحي ما ترحمش ده احنا عشقنا وحبينا واصبرنا واستنينا ده احنا عشقنا وحبينا وصبرنا وتمنينا كل يوم بتفوت علينا وانت معدي ما تسألش شمت العيدة فينا ليه يا حياتي ما ترحمش كل يوم بتفوت علينا وانت معدي ما تسألش شمت العيدة فينا ليه يا روحي ما ترحمش ما احنا عشقنا وحبينا واصبرنا وغنينا احنا عشقنا وحبينا واصبرنا واستنينا وحبينا وادخلنا وابتدينا
غيط في بحر الهنا وشابكتي بتغني الرزق من ربنا والموج بيفهمني صياد في بحر الهنا وشبكتي بتغني الرزق من ربنا والموج بيفهمني يا بحر يا بحرنا كل السمك اسمنا يا بحر يا بحرنا كل السمك اسمنا خليك كريم زينا خليك كريم زينا الشط وصلني الشط وصلني صياد وقلبي فنار عزمت ليا بقول قصدت نس وشبار قصة فنون وقصور صياد وقلبي فنار عزمت ليا بقول قصدت نس وشبار قصة فنون وقصور واغني نس النار وبحلو بالاسرار والرزق للشطار البحر علمني يقوى قلبي فنار عديت مية بقول قصدت نس وشبار وسط بلون وصول يقوى قلبي فنار عديت مية بقول قصدت نس وشبار وسط بلون وصول وغدرت النار وبحر بالأسرار ورزق للشطار البحر علمني يا بحر موجات نغم يحضن مراكبنا مراكبنا.
والقلب ليك ابتسم والشوق مدوبنا مدوبنا.
يا بحر موجات نغم يحضن مراكبنا مراكبنا.
والقلب ليك ابتسم والشوق مدوبنا مدوبنا.
صياد ودق الأدم والخير في قلبه اترسم صياد ودق الأدم والخير في قلبه اترسم صيادنا انا مركبي مليانة خير ياما رضا الكريم مكسبي يا سلمى يا سلامة يا سلامة.
يا بحر موجك نغم يحضن مراكبنا مراكبنا.
والقلب ليك ابتسم والشوق مدوبنا دوبنا.
صياد ودق الأدم والخير في قلبه اترسم صياد ودق الأدم والخير في قلبه اترسم من حبه لأجلك نصم وسمعك فني هسمعك فني يقوى قلبي فنار عديت مية بقول قصدت نس وشبار وسط بلون وصول يقوى قلبي فنار عديت مية بقول قصدت نس وشبار وسط بلون وصول وغدرت النار وبحر بالأسرار ورزق للشطار البحر علمني صياد انا مركبي مليانه خيانه بحر موجك نغم يحضن مراكبنا والقلب ليك استسلم والشوق مدوبنا يا بحر موجك نغم يحضن راكبنا والقلب ليك يتأسم والشوق مدوبنا مدوبنا مدوبنا مدوبنا صياد داء الأدم صياد وداء الآدم والخير في قلبه ترسم من حبه لجلة نظم هسمعك فني هسمعك فني هسمعك فني صياد يا بحر موجك نغم يحضن مراكبنا والقلب ليك ابتسم والشوق مدوبنا صياد ودق الأدم والخير في قلبه اترسم الخير في قلبه اترسم يا بحر موجك نغم يحضن مراكبنا مراكبنا.
والقلب ليك ابتسم والشوق مدوبنا مدوبنا.
يا بحر موجك نغم يحضن مراكبنا مراكبنا.
والقلب ليك ابتسم والشوق مدوبنا مدوبنا.
صياد ودق الأدم والخير في قلبه اترسم صياد ودق الأدم والخير في قلبه اترسم من حبه لاجلك نظم هسمعك فني واسمعك فني هو قلبي فنار عدلت ليا بقول قطر بيت وشبار والست نور وفلوس طيب هو قلبي فنار عدلت ليا بقول قطر بيت وشبار والست نور وفلوس وغني للسنار وبحر بالأسرار ورجل الشطار البحر علمني البحر علمني البحر علمني البحر علمني البحر علمني البحر علمني البحر علمني البحر علمني البحر علمني
يا عين مغرم صبابة وبغني للسهارة يا عين مغرم صبابة وبغني للسهارة
عين مغرم صبابة وبغني للسهارة عاشق بسهر ليالي ويا نجوم الليالي مشتاق لابو قلبي خالي عشاق الليل غلابه مشتاق لابو قلبي خالي عشاق الليل غلابة مشتاق لابو قلبي خالي عشاق الليل غلابة عشاق الليل غلابة آه يا عين مغرم صبابا
عاشق سهر الليالي ويا نجوم الليالي عاشق سهر الليالي ويا نجوم الليالي مشتاق قلبي خالي مشتاق للغلاب مشتاق قلبي خالي مشتاق للغلاب ويعيش
مغرم صبابة دوبني غرام ودوب ما قدرت في يوم اتوب دوبني غرام ودوب ما قدرت في يوم اتوب واللي بيهوى المحاسن يركب حبس القلوب ده اللي بيهوى المحاسن يركب حبس القلوب دوبني غرام ودوب ما قدرت في يوم اتوب دوبني غرام ودوب ما قدرت في يوم اتوب واللي بيهوى المحاسن يرضى بحس القلوب حبيبه القلب ياما جرحوا اهل المنامة حبيبه القلب ياما جرحوا اهل المنامة منهم يلا السلامة غسالة الفرجة يابا عاشق سهر الليالي ويا نجوم الليالي عاشق سهر الليالي ويا نجوم الليالي مشتاق قلبي خالي مشتاق للغلاب مشتاق قلبي خالي مشتاق للغلاب ويعيش
مغرم صبابة مرسال الشوق مسافر ويا الطير المهاجر مرسال الشوق مسافر ويا الطير المهاجر مرسال مرسال الشوق مسافر ويا الطير المهاجر مرسال الشوق مسافر ويا الطير المهاجر وحشان عيون حبيبي حنيني ملوش آخر وحشان عيون حبيبي حنيني ملوش آخر يا طيري وصل وقوله عن شوق القلب كله يا طيري وصل وقوله عن شوق القلب كله وتقول لعينه يهله يا ما شفت النور ده بابا عاشق سهر الليالي ويا نجوم الليالي عاشق سهر الليالي ويا نجوم الليالي مشتاق قلبي خالي مشتاق للغلاب مشتاق قلبي خالي مشتاق للغلاب ويعيش
مغرم صبابة يا دي الهوى الغلاب من اللي رد الباب يا دي الهوى الغلاب من اللي رد الباب يا يمكن له من لا يمين يمكن عيون حدين يمكن له من لا يمين يمكن عيون حدين حصبر مع الصابرين وده راس مال الغلابه عاشت سهر الليالي ويا نجوم الليالي عاشت سهر الليالي ويا نجوم الليالي مشتاق قلبي خايف مشتاق للغلاب مشتاق قلبي خايف مشتاق للغلاب ويا عين
مغرم طبابة ايه يا واد اللي حصل لك فرصة حب وطلق ايه يا واد اللي حصل لك فرصة حب وطلق قلت وقول حبيته ازاي حبيته ازاي ايه يا واد اللي حصل لك شفته جميل خدته منور عالجميل رحت ادور شفته جميل خدته منور عالجميل رحت ادور خطف القلب وراح تلبان خطف القلب وراح تلبان وما كنتش ابدا اتصور قول يا واد قول وسجينا ده احنا اشتقنا كلنا قول يا واد كل وشقينا فالحب نور جوانينا قول يا واد قول وسجينا ده احنا اشتقنا كلنا قول يا واد كل وشقينا فالحب نور جوانينا غمزتين الحزن في خده غمزتين غمزتين بيقولوا من قده غمزتين غمزتين الحزن في خده خمستين غمزتين بيقولوا من قده خمستين
غمزتين الحزن في خده هما اتنين قول يا واد قول وسجينا ده احنا اشتقنا كلنا قول يا واد كل وشقينا فالحب نور جوانينا قول يا واد قول وسجينا ده احنا اشتقنا كلنا قول يا واد كل وشقينا فالحب نور جوانينا وردتين فوق شعرها الاسمر وردتين خلوا قلبي سمجر عبر وردتين وردتين فوق شعرها الاسمر وردتين
خلوا قلبي سمجر عبر وردتين
آه، وردتين فوق شعرها الاسمر وردتين
خلوا قلبي سمجر عبر وردتين ولا الشعر طويل يتدفر ولا الشعر طويل يتدفر خلى اللي في عينيا ينور وردتين كل يوم كل وسكينة ده احنا اشتقنا كلنا قول يا واد كل وشقينا فالحب نور جوانينا كل يوم كل وسكينة ده احنا اشتقنا كلنا قول يا واد كل وشقينا فالحب نور لو جوانينا شفت رشقت ماشية جنان تحت قدمها يقول يا حنان لو شفت رشقت ماشية جنان تحت قدمها يقول يا حنان لو شفت رشقت الماشية جنان تحت قدمها يقول يا حنان شفت رشقت الماشية جنان تحت قدمها يقول يا حنان لو شفت رشقت الماشية جنان تحت قدمها يقول يا حنان اتمنيت لو قلبي وروحي اتمنيت لو قلبي وروحي اتمنيت لو قلبي وروحي كانوا لها اجمل بنيان كل يوم كل وسكينة ده احنا اشتقنا كلنا قول يا واد كل وشقينا فالحب نور جوانينا كل يوم كل وسكينة ده احنا اشتقنا كلنا قول يا واد كل وشقينا فالحب نور لو جوانينا شفت رموشها الطبيعية تنفع لكبر معدية لو شفت رموشها الطبيعية تنفع لكبر معدية لو شفت رموشها الطبيعية تنفع لكبر معدية لو شفت رموشها شطة بعية تنفع لتغني معدية بحس برعشة حنية بحس برعشة حنية لو شفت رموشها الطبيعية تنفع لكبر معدية لو شفت رموشها الطبيعية تنفع لكبر معدية بحس برعشة حنية بحس برعشة حنية كل ما اشوف طيبها في خيالي كل ما اشوف طيبها في خيالي غلط عرفنا يا واد قلك بقى الحبيب جوه في قلبك غلط عرفنا يا واد قلك بقى الحبيب جوه في قلبك غلط عرفنا يا واد قلك بقى الحبيب جوه في قلبك غلط عرفنا يا واد قلك بقى الحبيب جوه في غلط عرفنا يا واد قلك غلط قلبك بقى الحبيب جوه في قلبك عرفنا يا واد قلك
وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا اب يعطف عليا ولا ام في يوم تنادي وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا اب يعطف عليا ولا ام في يوم تنادي وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا اب يعطف عليا ولا ام في يوم تنادي وحيد وحيد وحيد في الدنيا دي وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا أب يعطف عليا ولا أم في يوم ميلادي وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا أب يعطف عليا ولا أم في يوم ميلادي نحيا حمام النور عالباقي المسكين طفلة ولد مجروح ومن يصدق مين نحيا حمام النور عالباقي المسكين طفلة ولد مجروح ومن يصدق مين أمه وأبوه نسيوه كانوا ليه يفوتوه نحيا حمام النوح عالباقي في المسجد طفلة ولد مجروح ومن يصدق مين نحيا حمام النوح عالباقي في المسجد طفلة ولد مجروح ومن يصدق مين أم وأبو نسيوه كانوا ليه يجيبوه أم وأبو نسيوه كانوا ليه يجيبوه بعدت الشبكة حيران بين الآيات حيران بين الآيات وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا رب يعطف عليا ولا أم في يوم ميلادي وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا رب يعطف عليا ولا أم في يوم ميلادي قست يا دنيا كتير قوم الأسى مليت بكلمة حلوة أسير وعمري يوم ما شكيت قست يا دنيا كتير قوم الأسى مليت بكلمة حلوة أسير وعمري يوم ما شكيت ليه يا زمان قاسي قاسي قاسي تحرمني ليه من ناسي هي زمان قاسي يحرمني من ناسي جرى يا دنيا ايه الحلو فيكي مرارة طب قاسي ليه أقرب الناس ليا قاسيين ليه عليا الاقي فين حنيه والامين ينادي انا الامين ينادي قالوا الحياة بالغنى أنا قلت الناس أدناس قالوا في ناس مش قوي قلت البشر أجناس في ناس نصيح وناس فوق الناس والدنيا سوء البشر والدنيا سوء البشر بيعيش حياته دي وكل واحد قدر بيعيش ويا الناس لكل واحد قدر بيعيش ويا الناس يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي قست يا دنيا كتير قوم الأسامة الليل بكلمة حلوة أسير وعمري يوم ما شكيت قست يا دنيا كتير قوم الأسامة الليل بكلمة حلوة أسير وعمري يوم ما شكيت قست يا دنيا كتير قوم الأسامة الليل بكلمة حلوة أسير وعمري يوم ما شكيت هي زمن قاسي قاسي قاسي أغلب أغلب تحرمني ليه من ناسي أغلب أغلب هي زمان قاسي تحرمني ليه من ناسي سقيني مركاتي وباسمي سيراتي سقيني مركاتي وباسمي سيراتي وحيد وحيد وحيد في الدنيا دي
وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا أخ يعطف عليا ولا أنفس يرتداني وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا أخ يعطف عليا ولا أنفس يرتداني وحيد في الدنيا دي وحيد انا من يوم ميلادي لا ابي عاطف عليا ولا امي في يوم ميلادي وحيد في الدنيا دي وحيد من يوم ميلادي لا ابي عاطف عليا ولا امي في يوم ميلادي وحيد وحيد وحيد في الدنيا دي
يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر يا يا قمر يا أحلى من القمر حبيبي يا قمر يا معلمني السهر يا يا قمر يا قمر يا قمر ليلي يا منور عيني عليك على طول تبعي بتقرا بغرفة قلب اناديلك وبقول يا قمر ليلي يا منور عينالك على طول بعد رحت بغرفة قلب اناديلك وبقول يا قمر ليلي يا منور عينالك على طول بعد رحت بغرفة قلب اناديلك وبقول برضو انت حبيبي وطيبك دليلي برضو انت حبيبي وطيبك دليلي يا ما سهرت الليل يا حبيبي وفكرتك مشهور يا ما سهرت الليل يا حبيبي وفكرتك مشهور برضو انت حبيبي وطيبك دليلي برضو انت حبيبي وطيبك دليلي يا ما سهرت الليل يا حبيبي وفكرتك مشغول يا ما سهرت الليل يا حبيبي فكرتك مشغول تبعد تقرا في بجرة قلب احبك على طول يا قمر ليلي يا منور عينالك على طول بعد رحت بغرفة قلب اناديلك وبقول يا قمر ليلي يا منور عينالك على طول بعد رحت بغرفة قلب اناديلك وبقول لو حتى غيابك طول برضه هقول انا من الاول لو حتى غيابك طول برضه هقول انا من الاول لو حتى غيابك طول برضه هقول انا من الاول لو حتى غيابك طول برضه هقول انا من الاول لو حتى غيابك طول برضه هقول انا من الاول لو حتى غيابك طول برضه هقول انا من الاول لو حتى غيابك طول برضه هقول انا من الاول انت روحي حب حياتي حتى ان كان في عزول انت روحي وحب حياتي حتى ان كان في عزول يبقى عشت في راسه وجرة قلب احبك على طول يا قمر ليلي يا منور عينالك على طول بعد رحت بغرفة قلب اناديلك وبقول يا قمر ليلي يا منور عينالك على طول بعد رحت بغرفة قلب اناديلك وبقول عينالك على طول اناديلك وبقول عينالك على طول الحب القلب بناديلك وبقول عشت له عمري عينالك على طول عشت بستناه شفتك عينالك على صدفة طول
حبك قلبي وتغير هواك ده الحب القلبي
عينالك على طول
عشت لعمري عشت بستناك انا شفتك صدفة حبك قلبي انا حبك قلبي انا انا شفتك صدفة حبك قلبي وتغير هواك من حب القلب عشت طول عمري عشت بستنى انا شفتك صدفة حبك قلبي وتغير هواه وتغير هواه يا روحي يا حبي يا غالي لك روحي وعمري ومالي يا روحي يا حبي يا غالي قلبي مالي يا روحي يا حب يا غالي لك روحي فكري مالي حتى لو لموني بحبك لو لمني عزول حتى لو لموني بحبك لو لمني عزول بتعيش تضرب في جذور تسأل أنا رايدك على طول يا قمر ليلي يا منور عينالك على طول بعد كده خلاص امور تتهنى نبيلك ومقبول يا